النون للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا اجمعين اما بعد فمع المحاضره العاشره من محاضرات كن صحابيا وما زلنا يا اخواني نبحث عن معالم الطريق الذي سار فيه الصحابه نسال الله عز وجل ان يلحقنا بهم في اعلى عليين اليوم نتحدث عن مفهوم جديد مفهوم جديد من المفاهيم الاسلاميه وكيف تعامل الصحابه مع هذا المفهوم مفهوم لا يستقيم لامه الاسلام ان تقوم بغيره هذا هو مفهوم الاخوه لا شك ان الاخوه من دعامات المجتمع الصالح لبنه اساسيه من لبنات اقامه الامه الاسلاميه الصالحه اي مجتمع صالح لابد ان يقوم على اساس الاخوه روى البخاري ومسلم عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شوفوا التشبيه الجميل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا بنيان الامه الاسلاميه زي العماره الضخمه الكبيره تقدر تبني عماره بانك تحط طوبه جنب طوبه فوق طوبه من غير اسمنت او مونه بينهم مش ممكن مستحيل لابد ان يكون في شيء بيربط بين كل طوبه والطوبه التانيه اللي جنبيها اذا كنت تقدر تعمل كده في ارتفاع متر او مترين ما تقدرش تعمله في عماره ضخمه الاسمنت اللي بين طوبه وطوبه او الخرسانه اللي بين دور ودور هي الاخوه تقدر تبني عماره كبيره من غير اسمنت او من غير خرسانه مستحيل الامه الاسلاميه كده بالظبط ما تقدرش تبني امه من غير اخوه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بيقول انما المؤمنون اخوه سبحان الله على سبيل الحصر ما ينفعش يكون في امه للمؤمنين من غير اخوه انما المؤمنون اخوه وعلشان كده من اوائل الاساسات التي انشاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره عندما هاجر اليها من مكه كان اساس الاخوه. عمل المؤاخاه بين الاوس والخزرج، فك النزاع القديم الاصيل في المدينه ومش بس فك النزاع لا خلى كل طرف بيحب الطرف الثاني، سبحان الله، اخوه، موده، حب، شيء المدينه عمرها ما اتعودت عليه. احنا مش عايزين مجرد التعايش السلمي، لا، احنا عايزين الاخوه في الله والحب في الله وبعدين عمل المؤاخاه بين الانصار والمهاجرين والانصار دولت ناس بعيده خالص عن المهاجرين سبحان الله عمل قضيه المؤاخاه التي وصلت الى حد الميراث يعني اكنها اخوه حقيقيه تماما بل اشد من الاخوه الحقيقيه الاوس والخزرج قحطانيون من اليمن وقريش عدنانيون من مكه لكن سبحان الله الاسلام جمع بينهم مش بس أقام ليهم دولة لا خلى كل فرد في هذه الدولة بيحب الفرد الثاني هو ده اللي عمله الإسلام في المدينة المنورة وسبحان الله بص على معظم شعائر الإسلام تلاقيها تقوم على الجماعة تقوم على المجتمع ولابد لهذا المجتمع أن يكون بين أواصره أخوة ومحبة صلاة الجماعة ربنا سبحانه وتعالى يدي لك في صلاة الجماعة أكتر ما يدي لك وأنت بتصلي نفس الصلاة في بيتك 27 ضعف ليه؟ علشان ترتبط بجماعة المسلمين الزكاة لابد انها تكون من واحد لمجموعة او من واحد لواحد ما ينفعش الزكاة تكون حاجة فردية الحج مؤتمر جماعي كبير كبير جدا جدا من كل أقطار الأرض المسلمين بيجتمعوا ويعملوا هذا المؤتمر كل سنة الجهاد لازم يقوم بيه مجموعة ما ينفعش تطلع جيش فيه فرد أو فردين أو ثلاثة لا ده عمل بيشمل كل الأمة من كل الأقطار الدعوة لازم يكون في داعية ولازم يكون في مدعوين العلم لازم يكون في عالم ويكون في متعلمين الشورى لازم تكون بين مجموعة من المسلمين كل شيء محتاج مجموعة كل شيء في الإسلام محتاج عمل جماعي قضية الاستخلاف أصلا الاستخلاف على الأرض لن تقوم إلا بعمل جماعي هناك من يزرع هناك من يبني هناك من يبيع هناك من يعالج هناك من يخترع هناك من يحارب ويدافع ولا بد من تفاعل وتنسيق بين كل هؤلاء يا ترى ينفع كل دول يتعاونوا مع بعض ويخرجوا عمل كويس عمل ناضج نافع من غير ما يكونوا بيحبوا بعض مستحيل وفوق كده يا إخواني هناك صراع حتمي سيحدث بين أهل الحق وأهل الباطل سنة من سنن الله عز وجل في الأرض وهذا الصراع سيحتاج إلى وحدة بين أهل الحق في مواجهة أهل الباطل فهل ممكن يتصارع أهل الحق مع أهل الباطل ويكون بين أهل الحق بينهم وبين بعضهم في غل وفي شحناء وفي بغضاء ويقدروا بعد كده يحاربوا أهل الباطل اللي هم كده كده في سنة ربنا سبحانه وتعالى هيحاربوهم إذا تصارع أهل الحق لا هيكون في شرائع ولا هيكون في جهاد ولا هيكون في شورى ولا هيكون في استخلاف لذلك أوجب الله عز وجل الأخوة بين أفراد المجتمع المسلم الصالح أوجب الحب في الله نهى عن الشحناء والبغضاء والكراهية وبذلك يستطيع المؤمنون بالله أن يقوموا بأمر الاستخلاف كما أراد الله عز وجل من هنا فقه الصحابة أهمية الأخوة بينهم وبين بعضهم البعض دون ارتباط بنسب ولا مال ولا مصلحة فهموا أنهم لن تقوم لهم أمة ولن يعبدوا الله حق عبادته ولن يقوموا بأمر الاستخلاف كما ينبغي أن يكون إلا بأخوة بينهم سبحان الله لا ينكر أحد يا إخواني قيمة الأخوة والألفة في بناء المجتمعات الصالحة كل البشر لا ينكرون قيمة الأخوة والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد لكن كل مجتمع ليه نظرة خاصة جدا لموضوع الأخوة وموضوع المحبة كل ناس بتفهمها بطريقة يا ترى كان إيه نظرة الصحابة لمعنى الأخوة يا ترى إيه مفهومهم عن قضية الحب في الله يا ترى إيه مفهوم مجتمع الصحابة عن قضية الحب بين أفراد المجتمع أو الأخوة بين أفراد المجتمع في المحاضرة دي أنا هقول أربع مفاهيم أربع مفاهيم أعتقد أنها كانت تميز نظرة الصحابة لمسألة الأخوة ويا ريت لو نتعلم ونطبق المفاهيم ديت في حياتنا المفهوم الأول الصحابة كانوا يفهمون أن الأخوة طريق للجنة الأخوة طريق للجنة وهذا سبحان الله كان يعطيها قدرا عاليا مهيبا من القيمه الصحابة كانوا فاهمين الأخوة على أنها طريق من طرق الجنة زي الصلاة وزي الصوم وزي الجهاد وزي الدعوة زي كل هذه الطرق فهموا الكلام ده منين؟ فهموا الكلام ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم بص كده للحديث الجميل روى الإمام مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا الرسول يقسم أن البشر لن يدخلوا الجنة حتى يؤمنوا طيب دي مفهومة لكن اللي جاية ممكن ناس كتير تستغربها يقول صلى الله عليه وسلم ولا تؤمنوا حتى تحابوا سبحان الله إذا هذا شرط من شروط الإيمان في ناس ما عندهاش مشكلة تقطع علاقتها مع كل الناس بقول له خلي بالك أنت بتخاطر بقضية الإيمان وبتخاطر بدخول الجنة الموضوع مش سهل يا إخواني والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا بعدين يديك أحد الطرق لزيادة المحبة أو تأصيل المحبة بين المسلمين أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم طريق من طرق المحبة بين المسلمين شوفوا الحديث الجميل ده روى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي تخيل في هذا اليوم الصعب العسير الشمس تدنو من الرؤوس قرابه ميل لا يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود بالميل هو ميل المسافة أو الميل الذي تكتحل به العين الشمس تدنو إلى هذه الدرجة ومع ذلك في طائفة من الناس مش هتحس خالص بهذا الحر من هم المتحابون بجلال الله عز وجل الذين كانوا يحب بعضهم بعضا دون نسب ودون مصالح ودون منافع هم دول المتحابون بجلال الله عز وجل شوفوا الحديث الخطير ده روى الترمذي وقال صحيح عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك الكلام ده في منتهى الخطوره يقول لا يؤمن احدكم خلي بالك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يا سبحان الله يا ترى كم واحد فينا بيحب ان صديقه او جاره يكون عنده فلوس زي اللي عنده او بيحب ان ابن جاره او ابن صاحبه ياخد وظيفه كويسه زي اللي ابنه خدها او ان اولاد جاره يكونوا متفوقين تماما زي ابنه وجايز احسن يا ترى في حد فينا بيعمل العواطف ديت او بيحس بالمشاعر ديت ولا عايز دايما يكون احسن واعظم واغنى واشطر من كل اللي حواليه قضية خطيرة جدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الكلام ده صعب أيوة صعب أكيد صعب علشان كده ثوابه أكبر من اللي ممكن تتخيله بص كده معايا للحديث ده اللي بيعظم من ثواب أولئك الذين أحبوا بعضهم البعض إلى هذه الدرجة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله لاناسا ما هم بانبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامه بمكانهم من الله تعالى يا سبحان الله شيء غريب جدا الانبياء والشهداء يغبطون هؤلاء الذين اعطوا درجه عاليه جدا يوم القيامه بمكانهم من الله تعالى قربوا جدا من ربنا سبحانه وتعالى لدرجة أن الأنبياء والشهداء يغبطون هؤلاء الناس يا ترى عملوا إيه دولت يا ترى إيه العمل الضخم جدا اللي رفع من درجتهم إلى هذه الدرجة الصحابة تشوقوا جدا لمعرفة هؤلاء قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها لا في نسب ولا في مصالح فوالله ان وجوههم لنور وانهم على نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم قرا صلى الله عليه وسلم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم دول اولياء الله عز وجل مش ولي اللي بيمشي فوق الميه وبيطير في الهواء لا هؤلاء الاولياء هم الذين يتحابون بروح الله على غير انساب بينهم او على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونها سبحان الله شوف قد ايه القيمه العاليه لقيمه الاخوه والمفهوم الاخوه شوف على الناحيه الثانيه التشاحن بين الاخوه يمنع مغفره الله عز وجل للعباد يا نهار ابيض شيء خطير روى الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس على طول كده لحد يوم القيامة تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الله أكبر فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيستثني طائفة من الناس لا يغفر لها في يومي الاثنين والخميس من هم دولت يقول إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا الحديث ده يا إخواني في صحيح مسلم تخيل انك لو متخانق مع جارك او صاحبك او قريبك تتاجل مغفره ربنا سبحانه وتعالى ليك ولصاحبك لحد ما تتصالحوا ويا عالم هتموت قبل ما ربنا يغفر ليك ولا هتلحق المغفره في الدنيا علاقاتك يا اخي علاقاتك باخوانك هي اللي بتحدد مغفرة ربنا ليك شيء في منتهى الخطورة لذلك كان الشافعي يقول أبياتا رائعة يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة سبحان الله قال الشافعي ليس من الصالحين تواضع يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة يا سبحان الله فبيقول ان هو حبه للصالحين ده هو اللي ممكن يدخله الجنه مفهوم راقي جدا عند الشافعي رحمه الله احمد بن حنبل رحمه الله تلميذ الشافعي سمع بيقول البيتين دول قال له ايه قال له تحب الصالحين وانت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعه وتكره من تجارتهم معاصي وقاك الله من شر البضاعه اه هو ده الكلام اللي ينفع مع واحد زي الشافعي او احمد بن حنبل رحمهم الله هذا المعنى يا اخواني معنى الاخوه والحب في الله وحب كل المسلمين هذا المعنى زرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب اصحابه تعالوا نشوف التعليم النبوي تعالوا نشوف التربيه النبويه الطاهره تربيه لطيفه جدا بيستغل كل حدث وبيوضح للصحابه امور دينهم باسلوب بسيط جدا شوفوا روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة خلي بالك احنا كل الكلام ده في المفهوم الأول للصحابة عن قضية الأخوة أو عن معنى الأخوة قلنا إن الصحابة كانوا فاهمين إن الأخوة طريق للجنة تعالوا شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيكلمهم عن رجل من أهل الجنة راجل ماشي في الدنيا كده وهو إن شاء الله من أهل الجنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة طيب الصحابة استنوا في منتهى الاشتياق يا ترى مين اللي هيطلع يا ترى أبو بكر يا ترى عمر يا ترى عثمان يا ترى علي يا ترى غيره من الصحابة الكبار لا يقول أنس بن مالك راوي الحديث فطلع رجل من الانصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال شوفوا الوصف بتاع انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه وصف رجل بسيط جدا بسيط مش معروف بين الصحابه مجرد رجل من الانصار كما يقول انس هذا الرجل لو كان معروفا لقال انس فطلع سعد بن معاذ او سعد بن عباده او اسيد بن حضير كان سماه باسمه لكن هو رجل غير معروف ولسه خارج من الوضوء وحاطط النعل بتاعه في ايديه الشمال ولسه الميه بتنقط ايه بتنقط منه من الوضوء يقول انس بن مالك فطلع رجل من الانصار هو ده الرجل اللي من اهل الجنه الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه مش شايفين عليه حاجه غريبه الراجل متوضي زي ما هم كلهم بيتوضوا ورايح يصلي زي ما هم كلهم بيصلوا وبس ومش معروف بين الصحابه بعمل كبير او عمل ضخم فلما كان من الغد اليوم الثاني الموقف ده عدى كده وخلاص والصحابه عدوه جه اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك سبحان الله قال نفس الكلمات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة الصحابة مستنيين فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى يا سبحان الله نفس الراجل الأنصاري طلع بنفس الهيئة فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى يا سبحان الله شيء غريب الرسول طبعا كان ممكن يقول لهم بمنتهى الوضوح ايه اللي الراجل ده عمله وخلاص لكن الرسول عايز يشوقهم يشوقهم لحد ما في الاخر واحد منهم يدور ويعرف اصل الراجل ده ايه ايه قصته ايه حكايته ايه اللي خلاه من اهل الجنه وهو راجل بسيط محدش يعرفه فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص يعني تبع الرجل الذي خرج تنطف لحيته من وضوئه كما ذكرنا في الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مشي ورا الراجل وقال له إني لاحيت أبي يعني اتخصمت مع أبي أو اتخانقت معاه إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا قلت أنا مش هخش عليك في البيت ثلاثة أيام فعايز ابر بالقسم ومش لاقي حته اقعد فيها فيا ريت لو اقعد عندك قال له فان رايت ان تؤويني اليك حتى تمضي فعلت حتى تعدي الثلاث ايام دولت يا ريت لو تقعدني عندك في بيتك قال نعم الراجل طبعا خد الموضوع ببساطه وقال له تعالى اقعد عندي في البيت قال انس وكان عبد الله يحدث انه بات معه تلك الليالي الثلاث يعني انس راوي الحديث رضي الله عنه وارضاه بيحكي ان عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيحكي حكايته مع هذا الرجل العجيب هذا الرجل من اهل الجنه والذي لا يعرفه احد من الصحابه يقول انس بن مالك يروي روايه عبد الله بن عمرو بن العاص انه لم يره يقوم من الليل شيئا يعني عبد الله بن عمرو بن العاص بات معاه في البيت فما لقاهوش بيقوم الليل نايم لحد الفجر مدا فلم يره يقوم من الليل شيئا غير انه اذا تعار تعار يعني استيقظ من نومه وتقلب في فراشه ذكر الله عز وجل وكبر يذكر الله ويكبر حتى يقوم لصلاه الفجر ما فيش ايه ما فيش قيام ليل قال عبد الله غير اني لم اسمعه يقول الا خيرا يعني كل الكلام بتاعه كان كلام خير فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله خلي بالك من الكلام طبعا هو ما يقصدش ان عمله مش كويس ابدا الرجل يصلي ويذكر الله عز وجل ولا يقول الا خيرا لكن كل الصحابه على هذه الصوره اشمعنى الراجل ده بالذات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بياكد مره واثنين وثلاثه انه من اهل الجنه فمستغرب عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص يا اخواني كان من عباد الصحابه كان يصوم معظم الايام ويقوم معظم الايام ويقرا القران يختمه في ثلاث ايام حاجه يعني كانت مهوله في العباده فالراجل مش شايف العمل الضخم اللي عند هذا الرجل الانصاري علشان ترفع درجته في الدنيا الى الدرجه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بياكد دخوله الجنه مره واثنين وثلاثه فبدا يصرحه بقى يقول له انا والله لا اتخانقت مع ابويا ولا حاجه بس انا عايز اعرف قصتك يقول عبد الله قلت يا عبد الله اني لم يكن بيني وبين ابي غضب ولا هجر ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه فطلعت انت الثلاث مرار ايه حكايتك بقى فيقول فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بك فلم أرك تعمل كثير عمل أنا ما شفتش حاجة غريبة فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني احتمال في عمل خفي عمل سري أنا ما شفتوش يا ترى بتعمل إيه فقال الرجل ما هو إلا ما رأيت هو ده كل عملي مفيش في أي حاجة مخفية سبحان الله ما هو إلا ما رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص شعر بإحباط شديد ما لقاش اللي كان عايزه فمشي يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فلما وليت دعاني لما مشيت قال لي تعالى في حاجة الظاهر إيه ما قالهالوش قال تعالى فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني وبدأ بقى يقول له على السر الخطير غير اني لا اجد في نفسي لاحد من المسلمين غشا عمري ما غش حد من المسلمين ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه يعني عمري ما بصيت في ايدين غيري دايما شايف اللي معايا وبس ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق صعبة جدا جدا انك تحب الخير لكل الناس بس لو عملتها تكون من اهل الجنة حتى لو كنت راجل بسيط مش عالم من العلماء ومش عظيم من العظماء لا انت فقط رجل بسيط تحب الخير لكل الناس تحب الخير لكل المسلمين اذا ترسخ في اذهان الصحابه ان دخول الجنه مقرون بحبك لاخيك دون مصلحة ولا رحم وترسخ لديهم أن الشحناء والبغضاء والهجر معوقات واضحة لدخول الجنة وعلى قدر حبهم للجنة أحبوا بعضهم البعض وعلى قدر اشتياقهم للجنة غفر بعضهم لبعض إذا هذا هو المفهوم الأول في أذهان الصحابة عن مسألة الأخوة في الله أو عن معنى الأخوة في الله أنها طريق واضح للجنة. المفهوم الثاني مفهوم في منتهى الخطورة. مفهوم الحياة كان فيه تميز شديد عند الصحابة وأنا أشعر أن في نقص شديد في زماننا. نقطة مهمة جدا من النقط اللي لازم نعرفها عن قضية الأخوة وهو الأخوة مسؤولية مفهوم أن الأخوة مسؤولية الأخوة يا إخواني ليست مجرد كلمة تقال أو إحساس يشعر به الإنسان الأخوة ليست أخذا بلا عطاء ليست مصالح تقضى لك كلما ازداد معارفك ليست قوة في سلطانك كلما ازدادت علاقاتك يعني أنت عندك معرفة في رئاسة الحي تخلص لك ترخيص عندك معرفة في المرور تطلع الرخصة لو كانت مسحوبة منك عندك معرفة في وزارة التربية والتعليم تدخل لك طفل قبل سنه القانوني مش هو ده المقصود من الأخوة مش هو ده المقصود من كثرة المعارف لا بالعكس الأخوة تبعات الأخوة مسؤولية على العكس من المفهوم عند ناس كتير على العكس تماما الأخوة مسؤولية الأخوة تضحية الأخوة بذل وعطاء الأخوة إنفاق إنفاق بلا مردود أو بلا طلب مردود الأخوة إيثار على النفس الأخوة حب خالص حب خالص من القلب لا يراد به إلا وجه الله تعالى تعالوا شوفوا كده الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي فهم الصحابة معنى الأخوة أو معنى الحب في الله أو معنى أنك أنت تعيش في مجتمع بتتعاون مع إخوانك في هذا المجتمع من أي منطلق تعالوا شوف كده الحديث اللطيف الذي أتى بروايات كثيرة كثيرة جدا متكاملة كلها في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وغيرها من كتب الحديث في رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة السلامة هو العظم أو المفصل كل سلامة عليه صدقة في حديث ثاني بيبين ان عدد المفاصل في الجسم 360 يعني انت عليك كل يوم 360 صدقه تعالوا شوفوا كده المفهوم الصدقه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه يقول كل يوم يعين الرجل في دبته يحامله عليها او يرفع عليها متاعه صدقه ادي اول حاجه اول مثل ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم انك انت تساعد الراجل في انه يطلع على الدابه بتاعته او تشيل المتاع بتاعه وترفعه فوق الدابه تعينه على حمل المتاع فوق الدابه ثم يقول والكلمه الطيبه صدقه وبرضه الكلمه الطيبه دي طالعه لواحد ما هيش طالعه في الهواء كده انت بتكلم انسان فالكلمه الطيبه صدقه وكل خطوه يمشيها الى الصلاه صدقه ادي عمل من اعمال الفرديه بس خلي بالك برضه رايح يمشيها الى الصلاه يعني رايح فين يعني رايح صلاة الجماعة يعني رايح الجامع برضه يعني رايح يلتقي بالمسلمين ودلوا الطريق صدقة واحد تايه شرحت له ازاي يوصل لطريقه دي صدقة ودلوا الطريق صدقة يبقى ديت أحد الروايات للحديث في البخاري تعال شوف بقى روايات أخرى متكاملة كثير جدا من الروايات وفي رواية يقول يعدل بين الاثنين صدقة اثنين متخانقين صلحت بينهم صدقة وفي رواية ويميط الأذى عن الطريق صدقة برضه بتساعد الناس وفي رواية يعين ذا الحاجة الملهوف رواية فليعمل المعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة برضه ده خير بتعمله في الناس أو شر بتكفه عن الناس وفي رواية تسليمه على من لقي صدقة وفي رواية وتبسمك في وجه أخيك صدقة وفي رواية وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة يعني واحد أعمى وبيسألك على الطريق فأنت شرحت له أو مسكته بإيديه ووديته للمكان اللي بيسأل عليه فدليته على الطريق أصبح عينيك أكنها بصر لي هذا صدقة لك وفي رواية وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده كله يا إخواني مرة في مجلس قال بعضهم ومرة في مجلس تاني قال بعضهم التاني المهم إن هو بيفهمك إن الصدقة الحقيقية اللي ممكن تدفعها عن أعضائك وعن النعم اللي ربنا اداها لك هي إنك تساعد غيرك هي إنك تشعر بمسؤولية تجاه الناس اللي انت عايش معاهم او المجتمع اللي انت عايش جواه او الامه اللي انت عايش فيها تخيل مجتمعا يفقه الاخوه بهذه الصوره يفقه الأخوة على أنها اختبار وامتحان وبذل وعطاء ومجهود الصحابة يا إخواني كانوا يفقهون هذا الفقه عارفين أن الأخوة مسؤولية مش منافع مش مصالح مش الحمد لله أنا معارف كتير فهقدر أكسب كتير لا ده أنت معارفك كتير هتشتغل ليهم كتير هتضحي من أجلهم كتير هتشتغل شغل ممكن اللي ملوش إخوان يشفق عليك من الشغل ده من كتر ما انت شغال للناس مش بتكسب من الناس ذكر هذا المعنى مثلا النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الخطبة المشهورة بتاعته في موقعة نهاوند وقال للصحابة في هذه الموقعة في خطبته قال لهم ولا يكل أحدكم قرنه إلى أخيه ولا يكل أحدكم قرنه إلى أخيه وبعدين قال كلمة في منتهى الصعوبة يعني إيه ولا يكل أحدكم قرنه إلى أخيه يعني ما حدش يشيل من مسؤوليته على أخوه اللي جنبه لا كل واحد يشيل مسؤوليته بل لو قدر ان هو يشيل مسؤوليه اخوه لو اخوه تعبان يحاول يعمل كده قال كلمه في منتهى الخطوره كلمه صعبه قوي قوي قالها بعد هذه الجمله قال فان الكلب الكلب فان الكلب يدافع عن صاحبه يا سبحان الله ده الكلب الكلب يدافع عن صاحبه فالمؤمن لا يدافع عن اخيه المؤمن شيء صعب جدا ان يتدنى المؤمن إلى درجة أقل من الحيوان الحيوان يدافع عن صاحبه المؤمن لا يدافع عن إخوانه هو ده مفهوم المسؤولية عند النعمان ابن مقرن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند عموم الصحابة روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة خلي بالك الجزاء من جنس العمل بس خلي بالك إذا كنت أنت اللي بتنفس عن مؤمن كربة فربنا سبحانه وتعالى بنفسه هو اللي هينفس عنك يوم القيامة وإذا كنت أنت بتيسر على معسر فربنا سبحانه وتعالى بنفسه برضه هو اللي هيسر عليك في الدنيا وفي الآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وبعدين جملة في منتهى الجمال ملخص لكل اللي فات يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه طول ما أنت بتساعد إخوانك ربنا بيساعدك طب أنت مجهودك قد إيه طاقتك قد إيه مهما عملت لأخوك هتديله قد إيه هتديله جزء محدود في مقابل هذا الجزء المحدود ربنا سبحانه وتعالى بيكون في عونك تخيل انت عندك مسألة عندك قضية عندك مشكلة أي أزمة في حياتك ربنا سبحانه وتعالى يقف جنبك عشان كده الصحابة كانوا باذلين حياتهم كلها لنفع الآخرين لمساعدة الآخرين للتضحية من أجل الآخرين يعملوا كل ده والمردود عندهم أعلى وأعظم لأن ربنا هو اللي بيعوضهم مش البشر اللي بيشتغلوا عشان هم اللي بيعوضوهم هو ده فقه الأخوة عند الصحابة الأخوة مسؤولية تضحية شوف مثلا طائفة من الصحابة مجموعة قبيلة قبيلة الأشعريين القبيلة اللي منها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هذه القبيلة كان لها عادة جميلة جدا والرسول عليه السلام علق على هذه العادة شكر في هذه العادة روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو يعني إيه أرملوا في الغزو يعني فني زادهم الطعام اللي معاهم خلص قل يقول إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة يعني سواء كانوا في سفر أو في غزو أو حتى وهم جوه المدينة عم عايشين جنب بعض قل الطعام بتاعهم يعملوا إيه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد جمعوا كل الأكل من كل البيوت أو جمعوا كل الأكل اللي معاهم في السفر ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية يعني إيه؟ يعني كل واحد ياخد نصيب متساوي الله ده ممكن واحد يقول طب أنا ذنبي إيه أنا قعدت أحوش يومين ثلاثة ولا شهرين ثلاثة وجاري ده هو كل ومن غير ما يحوش ما دبرش نفسه أنا ليه أتحمل مسؤوليته طب أنا ليا أكل لعيالي ولزوجتي وليا ومش ضامن بكرة في إيه سبحان الله يقسموا الأكل بينهم بالتساوي وخلي بالك يحطوه في إناء واحد ويقسموا بعد كده ما يبقاش في فضل الحد على حد يعني ما حدش عارف مين اللي كان أكله كتير ومين اللي كان أكله قليل منتهى الإخلاص شوف الرسول بيعلق بيقول إيه يقول فهم مني وأنا منهم يا الله الأشعريون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهم مع أن سبحان الله الأشعريون من اليمن يعني فرع بعيد خالص خالص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الفعل بيرقى بهم إلى أن يكونوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهم صلى الله عليه وسلم ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس قحطوا في زمان أبي بكر في زمن خلافة أبو بكر حصل قحط شديد وفي هذا الوقت جاءت قافلة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة المنورة جاءت هذه القافلة فجاءت تجار يريدون الشراء طبعا في حالة قحط شديد والغلات قليلة فتسارع التجار لشراء هذه القافلة الكبيرة فسألهم عثمان كم تربحونني قالوا العشرة اثني عشر يعني قدام كل عشرة درهم هنديك 12 درهم قال قد زادني يعني أنا بتاجر تجارة تانية مع حد تاني وزادني على هذا الربح قالوا فالعشرة خمسة عشر وده طبعا ربح ضخم جدا قدام كل عشرة هيكون في مكسب 15 قال قد زادني قالوا من الذي زادك ونحن تجار المدينة مفيش حد تاني غيرنا بيشتري قال الله عز وجل سبحان الله زادني بكل درهم عشرا فهل لديكم أنتم مزيد ثم قال اللهم إني وهبتها فقراء المدينة بلا ثمن وبلا حساب تبرع بكل القافلة الضخمة ديت إلى فقراء المدينة ليه فاهم يعني إيه أخوة ده لو ما عندوش مشاعر أخوة ناحية المسلمين اه ممكن يطلع الزكاة بتاعته 2.5% وملوش دعوة بعد كده لكن سبحان الله هو يفقه الأخوة كمسؤولية كتضحية كبذل وعطاء لفقراء المسلمين ولعموم المسلمين ولأمة الإسلام ولجيش الإسلام هي دي حياة عثمان بن عفان في كل عمره وهي دي حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومش بس مسؤولية مادية يا إخواني مش بس مسؤولية مال لا كان الصحابي يعين إخوانه على الطاعة على طاعة الله عز وجل روى البخاري أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كان يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا نؤمن ساعة مش كله عمل ومش كله شغل ومش كله مادة مش كله انغماس في الدنيا لا أنا أساعد إخواني في الفلوس آه وأساعدهم برضه في طاعة ربنا هذا هو المعنى الذي ذكره الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام في سورة طه قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري ليه؟ ليه كل ده؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا هكذا فالمؤمن بيتعاون مع أخيه يعين أخاه وأخوه يعينه في يوم من الأيام كل واحد بيتبادل مع أخيه منفعة المعاونة على الطاعة هو ده العون الحقيقي لم يكن الصحابي سلبيا أبدا في تعليم إخوانه الخير الذي عرفه تعالوا شوفوا كده القصة الجميلة ديت روى البخاري عن وهب بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء المؤاخاة اللي حصلت في المدينة المنورة عند الهجرة الرسول آخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء من الأنصار في المدينة المنورة فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة يعني ايه متبذله؟ متبذله يعني رثت الهيئه والثياب، لابسه لبس مبهدل، شكلها مش منظم، طبعا ده كان قبل فرض الحجاب. فقال لها ما شأنك؟ أنت عاملة في نفسك كده ليه؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. يعني أخوه أبو الدرداء بيعمل إيه؟ طول الليل قيام وطول النهار صيام وملوش دعوة إيه؟ بأهل بيته، فهي مش شايفة حد تتزين له. فلازمته إيه بقى التزين؟ فعايشة حياتها كده إيه بهذا التبذل أو بهذه الهيئة الرثة فسلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه لما سمع الكلام ده عرف ان هذا البيت على شفا حفرة البيت ده ممكن يتخرب البيت ده ممكن تحصل فيه أزمة فقرر أن يكون إيجابي قرر أن ينصح أخوه يعلمه تعليم حقيقي عمل إيه سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول الراوي وهب بن عبد الله رضي الله عنه يقول فجاء أبو الدرداء يعني سلمان دخل البيت وجاله أبو الدرداء فصنع له طعاما أبو الدرداء صنع لسلمان طعاما فقال له سلمان كل كل معايا قال فإني صائم أبو الدرداء ما شاء الله كل يوم بيصوم قال فإني صائم قال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل طبعا أبو الدرداء مضطر فعنده ضيف والضيف ده بيشترط عليه انه مش هياكل فاتكسف منه فقطع صيامه كامل فلما كان الليل طبعا هذا الصيام صيام تطوع فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم يقوم الليل فين من اول الليل خالص بيقوم الليل قال سلمان نم نام دلوقتي برضه اتكسف من سلمان النايم فنام شويه وابو الدرداء مش قادر ينام مش قادر لان هو متعود على القيام تتجافى جنوبهم عن المضاجع فقام قايم تاني عشان يصلي فقال له سلمان نم مرة تانية أمر إيه بالنوم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن آخر بقى جزء من الليل سلمان قال لأبو الدرداء تعالى بقى نصلي قيام قم الآن فصليا فقال له سلمان بعد ما صلوا سلمان بقى بيعلمه درس درس في منتهى الرقي درس جميل جدا بيقول له ايه يقول له ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا وفي رواية الترمذي قال وإن لضيفك عليك حقا ثم قال فأعط كل ذي حق حقه كل واحد ياخد حقه ما ينفعش تدي الوقت كله لطاعة ربنا سبحانه وتعالى على عظم هذا الأمر وإنك أنت تسيب أهلك من غير رعاية أو تسيب نفسك من غير رعاية أو تسيب ضيفك من غير رعاية فأعطي كل ذي حق حقه الكلام ده ما عجبش أبو الدرداء أبو الدرداء مش مقتنع كان عايز يعتكف طول حياته يعبد ربنا سبحانه وتعالى ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو سلمان ذكر له كل هذه القصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان فأقر سلمان على التعليم اللطيف اللي عمله مع أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين شاهد يا إخواني أن سلمان الفارسي رضي الله عنه فرغ من وقته يوما وليلة ليعلم أخاه درسا ينفعه ليه؟ عشان يحافظ له على البيت بتاعه الله يا سلمان فعلا هذا شيء في منتهى الروعة إن الإنسان يوقف شغله يوقف حياته يوقف نظامه كله من أجل إن هو يحافظ لأخوه على بيته امال يعني ايه معنى الاخوه شايف مشاكل طاحنه في بيت اخوك وانت حياتك ماشيه بصوره طبيعيه لا يا اخوان الاخوه مسؤوليه حتى لو اضطريت انك تقطع حياتك يوم وليله كاملين تسافر لاخوك او تدخل مع اخوك في قضيه من القضايا تحلها له هو ده مفهوم الاخوه عند الصحابه اخرج الطبراني والبيهقي والحاكم وقال صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا انتم عارفين امر الاعتكاف امر هام جدا وخطير جدا والمؤمن ما بيخرجش من الاعتكاف الا لضروره شديده ومعتكف فين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فسلم عليه ثم جلس قعد جنبه فقال له ابن عباس الراجل قاعد جنب ابن عباس ما اتكلمش بس شكله مكتئب جدا شكله حزين فقال له ابن عباس رضي الله عنهما يا فلان أراك مكتئبا حزينا سبحان الله يطمئن يا إخواني على أحوال إخوانه يطمئن حتى من غير ما الراجل يتكلم قال نعم يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان علي حق وحان أجله وليس معي ما يقضيه معيش في دين علي ومعيش اللي يقضيه فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إن أحببت أن أكلمه لك طيب ابن عباس هنا بيعمل شيء إيجابي أهو بيحاول ينفع صاحبه معهوش إن هو يساعده بالإنفاق طب ممكن أكلم الراجل اللي عنده دين يصبر عليك شوية فقال الرجل نعم الراجل طبعا متلهف مزنوق فقال نعم فخرج ابن عباس رضي الله عنهما من اعتكافه ليقضي حاجة الرجل فقال الرجل أنسيت ما كنت فيه أنت كنت في اعتكاف إزاي تخرج فقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت صاحب هذا القبر الكلام ده كان بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب فدمعت عيناه عين ابن عباس رضي الله عنهما فدمعت عيناه وهو يقول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها يعني بلغ فيها يعني يعني قعد ماشي فيها لحد ما قضاها تعب عشان يخلصها من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين يا الله من اعتكاف عشر سنين نفسنا نفهم هذا المعنى فقه عالي جدا الاعتكاف يعود على الفرد خدمة الآخرين تعود على المجتمع بأسره الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم خدمة الناس على اعتكاف عشر سنين وفين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ده يا إخواني صحيح رواه الحاكم كما ذكرنا والطبراني والبيهقي لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه خلي بالك الحديث في البخاري ومسلم حديث صحيح يقول الساعي على الارمله والمسكين خلي بالك في ناس كتير بتستسهل هذه الامور بتلاقي ان ده امر بسيط يعني ممكن اديلهم قرشين بساط حاجه كده معونه على الماشي كل سنة مرة خلي بالك الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله يا نهار أبيض كالمجاهد في سبيل الله طب حاجة تانية أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل تخيل شوف الناس قد ايه بتعظم امر الجهاد في سبيل الله وهو امر عظيم حقا وبتعظم الصيام وبتعظم القيام لكن كم واحد بيعظموا السعي على الارمله والسعي على المسكين وخلي بالك السعي الساعي على الارمله والمسكين مش قرش كده اديته في السنه مره لا الساعي متكفل بارمله متكفل بمسكين ياخده كده من اول ما يتولد المسكين لحد ما يدخله الجامعه ياخد الارمله كده لحد ما يكبر عيالها يصرف عليها هو ده المجتمع المسلم هو ده الفقه في الاسلام اسس راسخه لبناء المجتمع المسلم القوي لم يكن هذا كلاما فقط يا اخواني بل كان افعالا متكرره هو كل حياه الصحابه كده شوف الرسول لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جعفر بن ابي طالب مات شوف الرسول رقة المشاعر اللي عنده بيقول ايه؟ يقول اصنعوا لأهل جعفر طعاما أهل جعفر عندهم مصيبة كبيرة جعفر مات اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم الله شوف الرفق شوف الفقه شوف الرحمة على عكس المنتشر في عادات كثير من البلاد أهل الميت يقعدوا يعملوا طعام للناس اللي جاية تعزي سبحان الله ما تبقاش مصيبة الميت فقط لا عندهم كمان مصيبة الإنفاق ومصيبة التجهيز والتحضير واستقبال كل الناس اللي جاية تعزي عند الميت وده كلام طبعا عكس السنة الأخوة يا إخواني مسؤولية الأخوة بذل وعطاء مش إنك تروح تكسب من أخوك أو تستفيد من أخوك الصحابي برضو يا إخواني ما كانش يقبل أن يقال في حق أخيه كلمة كلمة فيها قدح أو فيها جرح كلمة واحدة وهو غائب لا يقبل هذا الأمر لابد أن يرد عنه في غيبته لابد أن يدافع عنه روى أبو داود وأحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن أبي طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنه أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته يا لطيف يا رب وما من امرئ على الوجه الآخر بقى وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته هو ده المفهوم اللي كان عند الصحابة عشان كده ما كانش الصحابي يقبل أبدا أبدا ان حد من الصحابه يجرح الى جواره بكلمه او بقدح او بطعن ولا يرد شوف الموقف اللي رواه البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه كعب بن مالك من الثلاثه المخلفين في غزوه تبوك وهو بنفسه كان بيحكي هذه القصه في صحيح البخاري فيقول رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اكتشف غيابه في الغزوه قال ما فعل كعب بيطمن على اصحابه ليه كعب ما جاش معانا فقال رجل من بني سلمة هكذا بكسر اللام قال يا رسول الله حبسه برداه يعني ايه برداه يعني ثيابه حبسه برداه أي حبسته ثيابه ونظره في عطفه يعني حسن وبهاء الثوب الذي عليه يعني الدنيا شغلته الدنيا عن القدوم إلى الغزوة قال معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ كان حاضر هذا اللقاء قال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا يدافع عن أخو كعب حتى وكعب متخلف عن غزوة من أهم الغزوات في حياة المؤمنين لكن يعذر أخاه إلى أن يعرف ما السبب الذي خلفه عن هذه الموقعة أو عن هذه الغزوة هي دي الأخوة وهو ده المعنى اللي كان الصحابة فاهمينه عن قضية الأخوة لما وقع الناس في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حادثة الإفك المشهورة قالت أم أيوب لزوجها أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما قالت يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة قال نعم خلي بالك من كلام أبي أيوب قال نعم وذلك الكذب خلي بالك شوف بيدافع ازاي وهو قاعد جوه بيته ومحدش شايفه قاعد مع مراته بس قال نعم وذلك الكذب وبعدين قال لمراته كلمة شديدة قوي قال أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب يعني أنت كان ممكن تعملي الكلام اللي الناس بتقوله على السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لا والله ما كنت لأفعله قال فعائشة والله خير منك هكذا قال أبو أيوب الأنصاري يدافع عن السيدة عائشة في غياب كل الناس هو قاعد مع مراته بس لكن من حق السيدة عائشة رضي الله عنها على أبي أيوب الأنصاري أن يدافع عنها في غيبتها هو ده اللي بيحفظ فعلا حرمة المؤمنين وبيحفظ حرمة المؤمنات الكلام كتير قوي قوي قوي في هذا المفهوم مفهوم ان الاخوه مسؤوليه والاخوه تضحيه مش هنقدر نستفيد في كل الروايات اللي جت في الموضوع ده لان ده معناه اننا هنتكلم عن حياه الصحابه من اولها لاخرها من اول ما الصحابه وجدوا الى ان ماتوا والصحابه جميعا يعملون من اجل اخوانهم ومن اجل اخواتهم يبقى ده كان المفهوم الثاني للصحابة عن قضية الأخوة أو عن معنى الأخوة الأخوة مسؤولية وبذل وعطاء المفهوم الثالث هو أن الأخوة لكل من آمن بالله العظيم ربا وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم نبيا وبدين الإسلام دينا الأخوة لمن قرب ومن بعد الأخوة لمن كان عربيا أو كان أعجميا الأخوة لمن كان حديث الإسلام أو سابقا بالإيمان الأخوة لمن تعرف ومن لا تعرف أي حد من المسلمين يستحق كل حقوق الأخوة حتى وإن كنتم ما تعرفوش قبل كده شمول رائع في مفهوم الأخوة عمر بن الخطاب كلنا عارفين قصة إسلامه يترك الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم يوم أن أسلم يتركه وله تاريخ طويل مؤلم مع المسلمين تعذيب وإيذاء ومعاداة وكراهية وفي آخر لحظة من لحظات كفره كان رايح يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الباب ولما نظروا من ثقب الباب وقالوا عمر قال حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه افتحوا له الباب فإن كان يريد خيرا بذلناه له وإن جاء يريد شرا قتلناه بسيفه ثم دخل عمر وآمن عمر شوف قد إيه اللي حصل في حياة الصحابة شوف الكراهية الشديدة التي كانت لعمر بن الخطاب إزاي اتحولت إزاي انقلبت كل الكراهية في قلوب المؤمنين إلى حب لعمر رضي الله عنه إزاي ارتضوا أن يخرجوا خلف عمر بن الخطاب وخلف حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنهما في صفين إلى الكعبة ده لسه من يوم أو يومين أو ثلاثة كان بيحاربهم عمر بن الخطاب إزاي قلوبهم اتغيرت وتحولت هذه هي معجزة هذا الدين أصبح عمر أخا لكل المسلمين يدافع عنهم ويدافعون عنه هذه هي الأمة التي رضي الله عز وجل عنها والتي أنعم عليها بهذه النعمة نعمة الأخوة استفاد عمر رضي الله عنه وارضاه من هذا الدرس الذي فعله معه المؤمنون شاف المؤمنين كلهم بقوا بيحبوه على كل اللي عملوا فيهم مجرد ان هو اطلق كلمه الايمان خلاص اتعلم هذا الدرس منذ اسلم اصبح مقياس الحب والكره في قلب عمر اصبح هذا المقياس مربوطا بالايمان والايمان فقط خلي بالك من الحكايه ديت يروي الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه انه عندما اسلم ثمامه ابن اثال رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه خلي بالك ثمامه بن اثال اسلم في اواخر حياه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حياه طويله من محاربه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن الخطاب لقد كان يقصد ثمامه ابن اثال لقد كان والله في عيني اصغر من الخنزير وانه في عيني الان اعظم من الجبل بعد ما آمن اختلفت النظرة بمجرد أن دخل ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه في دين الإسلام بمجرد أن آمن خلاص بقت ليه كل حقوق الأخوة وأولها الحب في الله الحب الخالص لهذا الأخ في الله ليه عشان آمن شوف أكتر قد تحدث هذه العاطفة الأخوية الراقية مع مؤمن لم يره الإنسان من قبل مطلقا واحد عمرك ما شفته وتشعر ناحية هذا الرجل بهذه العاطفة القوية إزاي شوف كده الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجل ده يا إخواني ما حدش يعرفه أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد يعني أنا فقير معدم مش قادر آكل ومعيش فلوس آكل بيها لدرجة أنه بقى أصابه الجهد من شدة الجوع أصابني الجهد فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى نسائه بعت لكل واحدة من زوجاته يطلب أكل عشان يأكل الراجل سبحان الله فلم يجد عندهن شيئا ده بيت رئيس المدينة المنورة زعيم الأمة الإسلامية في زمانه مفيش في بيته أكل يكفي راجل واحد فقط فلم يجد عندهن شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول ما نسيش القضية مش خلاص أنا معيش ما أقدرش أدي فما أقدرش أخدم لا يدور على واحد تاني يخدم هذا الرجل لأنه يشعر بأخوة حقيقية له مع أنه هو ما شافوش قبل كده قال ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله يطلب بقى من الصحابة واحد يكون كريم واحد يكون عظيم واحد يكون غني عنده أموال كتير يصرف على هذا الرجل في هذه الليلة والجزاء يرحمه الله فقام رجل من الأنصار واحد اتطوع فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله فخد الراجل معاه وراح البيت ودخل على مراته لوحده في الأول يقول لها إيه فقال لامرأته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا أي حاجة عندك اديها له لا تدخريه شيئا قالت الست ادته مفاجأة مفاجأة قاسية قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية يعني ما عنديش غير الأكل اللي يكفي الأطفال فقط بس أنا حتى ما فيش لي أكل وما فيش أنت شخصيا ليك أكل قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم الراجل برضه ما يأس ما فيش في بيته أكل إلا الأكل اللي يكفي الأطفال ما يأس قال لمراته لما يجي وقت العشاء بتاع الأطفال خليهم يناموا ونأكل الضيف بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوميهم وتعالي مش بس كده فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل يا سلام يا سبحان الله الراجل مش عايز الضيف يشعر بحرج فبيقول لك طفي النور وخليه يفهم ان احنا بناكل معاه وان الاكل كتير يكفينا احنا الثلاثه علشان ياكل براحته عشان يخلص الاكل واحنا ننام جعانين الليله دي مش مشكله ونطوي بطوننا الليله ففعلت الست قالت والله عندك حق عملت الكلام ده سبحان الله ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني بقى راح للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله عز وجل خلي بالك هذا الكلام في البخاري ومسلم شوف اللفظ اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيستخدمه لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة حاجة يعني رائعة من هذا الصحابي والمين واحد ما يعرفوش أصابه الجهل ما يعرفوش هو ده مفهوم الأخوة يا إخواني عند الصحابة مش مهم تكون تعرف الإنسان لكن المهم أن الإنسان ده مؤمن بالله عز وجل ومن أجل هذه الأخوة في الإيمان يا إخواني دون سابق معرفة فإن الله عز وجل أوجب على المسلمين أن ينفروا لنجدة إخوانهم المسلمين في البلاد الأخرى إن احتاج أهل هذه البلاد إلى مساعدة اتفق الفقهاء على أنه لو سبيت امرأة من أهل المشرق امرأة من أهل المشرق لا تعرفها ولا عمرك شفتها امرأة من أهل المشرق ولم يستطع أهل هذه البلاد تخليصها وجب ذلك على أهل المغرب يا نهار أبيض كل المسلمين عليهم تحرير امرأة واحدة فقط أما لما يسبى شعب من المسلمين المفروض نعمل إيه سبحان الله أجلى الرسول صلى الله عليه وسلم بني قينقاع من المدينة دفاعا عن رجل مسلم واحد قتل وعن امرأة مسلمة واحدة كشفت عورتها هو ده الفقه هي دي المسؤولية هو ده المفهوم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حب يزرعه وسط الصحابة ممكن جيش المسلمين اللي راح علشان يجلي بني قينقاع من المدينة المنورة ممكن ما يكونش يعرف الراجل اللي مات ده أصلا وما يعرفش الست اللي عورتها اتكشفت لكن مسؤولية عند الأخ فاهم كويس قوي حدود الأخوة بتاعته خرج المعتصم جيشا لإنقاذ امرأة واحدة في بلاد الروم امرأة مؤمنة واحدة وصفعت في بلاد الروم مش قتلت في بلاد الروم صفعت في بلاد الروم خرج جيش كامل خرج الحاجب المنصور زي ما شفنا في دروس الأندلس كان في الخلافة الأموية في الأندلس خرج جيشا لفك أسر ثلاث نساء مؤمنات ثلاث نساء فقط هذا هو مفهوم الإسلام عن الأخوة في الإيمان لا فرق بين مصري ولا سوري ولا فلسطيني ولا شيشاني ولا كشميري ولا بوسنوي ولا أي أحد من المسلمين لا فرق الكل أخوة في الله أخوة في الإيمان أخوة في الإسلام والله عز وجل يا أخي والله عز وجل سائلك عن أي تقصير في حقوق من ارتبطوا معنا برباط عقائدي واحد ده كان المفهوم الثالث عند الصحابة عن قضية الأخوة إن الأخوة لكل مؤمن لكل مؤمن عرفت ولا ما عرفتوش بعد عنك أو قرب منك المفهوم الرابع والأخير وبإيجاز سريع كده هو أن هذه الأخوة في الله هي نعمة من الله عز وجل نسعد بها في دنيانا وكذلك نسعد بها في آخرتنا أنا مش بعمل الحاجات دي كلها لأخويا علشان بس الثواب في الآخرة وخلاص لا ده أنا ربنا بيديني في الدنيا سعادة ممكن أهل الأرض جميعا يتصارعوا على الدنيا وما يلاقوش هذه السعادة اللي أنا حسيت بها مع أخويا المسلم نعمة حقيقية يا أخي بص ربنا بيقول ايه واذكروا نعمة الله عليكم هذه نعمة واضحة ايه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا نعمة كبيرة جدا من ربنا النعمة ديت والله لا تعدلها أموال الأرض جميعا كل فلوس الدنيا كل نعيم الدنيا كل أموال الدنيا ما تساويش هذه النعمة ده مش كلام يا إخواني دي مش مبالغات بقولها لا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى اسمع إلى كلامه في كتابه سبحانه وتعالى يقول وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم هذه نعمة واحدة هي لو أنفقت كل ما في الأرض مش هتقدر تعملها يبقى معنى كده ايه معنى كده ان النعمه ديت اغلى من كل ما في الارض الاخوه فعلا نعمه ونعمه جليله جدا وعظيمه جدا واحيانا لا يدرك هذه النعمه يا اخواني الا الذي فقدها امم الارض جميعا تحسد المسلمين على هذه المنه العظيمه مين في الارض بيضحي عشان اخوانه الا المسلمين قال الله عز وجل في حق اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى قال في حق النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فألقينا بينهم خلي بالك من الكلام خلي بالك من كلام ربنا فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة يا الله وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون لكن أمة الإسلام حاجة تانية أمة الإسلام عايشة فعلا في نعمة عايشة فعلا في سعادة في الدنيا بسبب هذه الأخوة إزاي ممكن نفقد هذه السعادة يا إخواني إزاي ممكن نضحي بهذه الأخوة مش ممكن أبدا مؤمن فاهم عاقل يضحي بهذه السعادة ويطلب أي نعيم في الدنيا أو أي مال في الدنيا في نظير هذه الأخوة أعلى معدلات الاكتئاب النفسي توجد عند الرجال والنساء أو الأطفال الذين يعانون من الوحدة وراجعوا كده احصائيات الاكتئاب النفسي اللي موجوده في امريكا واللي موجوده في انجلترا واللي موجوده في السويد وفي الدنمارك وفي البلاد اللي بيقولوا عليها بلاد راقيه جدا راجعوا معدلات الاكتئاب النفسي هتلاقوا انها عاليه جدا جدا وكلها مربوطة بموضوع الوحدة مفيش أخوة مفيش حد بيسأل عنهم الابن لما بيكبر شوية 16 17 سنة خلاص بيسيب بيت أبوه وأمه عمره بيسأل عليهم يحطه في دار مسنين ما يحطوش دي مش قضيته تخيل يا أخي مجتمع بهذه الصورة وعلى النقيض تخيل مجتمع الإسلام بالصورة اللي احنا شرحناها سعادة ما بعدها سعادة في الدنيا قبل الآخرة هذه نعمة الإسلام الكبرى يا إخواني يبقى ده بإيجاز هو المفهوم الرابع للصحابة عن معنى الأخوة وعن قضية الأخوة إن الأخوة تورث السعادة في الدنيا قبل الآخرة ولذلك كان من المستحيل أنهم يضحوا بهذه السعادة من أجل أي شيء في الدنيا أي شيء مهما كان كبيرا في أعين الناس هذه يا إخواني هي مفاهيم الصحابة عن الأخوة وكيف تعاملوا مع هذه المسألة الهامة في بناء الأمة الإسلامية الأخوة طريق للجنة الأخوة مسؤولية الأخوة لكل مؤمن مهما بعد أو قرب عرفته أم لم تعرفه الأخوة تورث السعادة في الدنيا وفي الآخرة أختم حديثي بالحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حقت وفي رواية وجبت حقت محبتي للمتحابين فيا خلي بالك من الكلام ومن اللفظ اللي استخدم في هذا الحديث القدسي حقت محبتي للمتحابين في وحقت محبتي للمتباذلين في وحقت محبتي للمتزاورين في وحقت محبتي للمتجالسين في نسأل الله عز وجل حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع